مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أريد اليوم من منظمة ربنا إن أنا أكلمكم عن موضوع لازم لكل واحد يجاهد في حياته الروحية وهو موضوع السهر السهر الروحي والسهر الجسدي أيضا موضوع السهر السيد المسيح بيقول اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في في تجربة السهر المفروض إن الإنسان يسهر على خلاص نفسه وبيقول أيضا اسهروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ابن الإنسان إذا المطلوب مننا إن إحنا نسهر بأمر من السيد الرب نفسه وبطرس الرسول بيقول اسهروا لأن إبليس خصمكم يجول مثل أسد زائر مثل أسد زائر يجول يلتمس من يبتلع يعني في أمر لينا إن إحنا نسهر ناخد بالنا من نفسنا لأن عدونا مثل أسد بيسهر لأننا لا نعلم في أي ساعة يأتي ابن الإنسان لئلا نقع في تجربة بل السيد المسيح لما تكلم على هذا الموضوع قال طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين وبيقول أيضا لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما نياما يعني مش واخدين بالكم من نفسكم مش حاسين بروحكم زي واحد سرقاه السكينة أو واحد لفاه الدوامة لفاه الدوامة مش فايق لنفسه مش عارف هو فين مش عارف هو فين اسهروا اسهروا واستيقظوا اسهروا لأن السيد المسيح وبخ تلاميذه الذين لم يستطيعوا السهر وقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة الكلام اللي يقال على السهر الجسدي هنا ممكن يقال على السهر الروحي أيضا أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة والسهر صفة من صفات الله نفسه قيل عن الله أن هو لا ينعس ولا ينام الله باستمرار سهران على أولاده هكذا أيضا صفة كل راعي مخلص أنه يسهر على أولاده وعلى خلاص نفوسهم والخمس عذار الحكيمات كنا ساهرات وكانت مصابيحهن موقدة قيل عن الرهبان إنهم سهارى ليل ونهار صارخين قائلين قدوس سهرانين طول الليل سهر الجسد يساعد على سهر الروح سهر الجسد يساعد على سهر الروح بحيث ان الانسان يكون سهران مع الله لأن في ناس بيسهروا مع الشيطان في ناس بيسهروا في ليالي حمراء في ليالي صاخبة في ناس بيسهروا في ضياع أنفسهم ليس هذا هو السهر الذي نقصده نريد الإنسان السهران على خلاص نفسه سهران الليل مع الله نفسه سهران الليل مع الله نفسه الكتاب بيقول في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وبارك الرب يبارككم الرب من صهيون الذي صنع السماء والأرض في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وبارك الرب يقول ماري إسحاق إن الليل مفروض لعمل الصلاة الليل مفروض لعمل الصلاه ويقول إن صلاة واحدة بالليل أفضل من مئة صلاة في النهار لعله يقصد الليل الهادئ الساكن الليل الهادئ الساكن البعيد عن الصخب البعيد عن الضوضاء الذي ينفرد فيه الإنسان بإلهه ينفرد فيه الإنسان بإلهه في هذا الليل الهادئ قيل عن إسحاق أب أبي الآباء ابن إبراهيم إنه كان يتأمل في الحقل وقت المساء كان يتأمل في الحقل وقت المساء الجو الهادي الساكن وقيل عن السيد المسيح نفسه إنه كان يقضي الليل كله في الصلاة كان يقضي الليل في جبل الزيتون كان يقضي الليل في بستان جثيماني كان يقضي الليل في خلوة مع الآب الليل الجميل الليل الهادئ الليل الذي ليست فيه خلطة بشرية ولا عشرة بشرية لأن جايز الإنسان بالنهار يعطله الناس باحاديثهم بزياراتهم بمشاكلهم بضوضائهم لكن الليل ينفرد فيه الانسان مع الله الليالي اللي فاتت دي كانت ليالي قمريه جميله ما اعرفش حسيتوا بيها ولا لا انا كنت في الدير وكنت حاسس بهذه الليالي القمريه او الليالي البدريه والطبيعة الهادئة الساكنة الجميلة اللي كان الواحد يبص كده للسماء ويقول اليوم حرام فيه النوم حرام صحيح الواحد ينام في الطبيعة الحلوة دي الله لم يخلق القمر عبثا ولا النجوم خلقها لكم قال إنه خلق الشمس لحكم النهار والقمر والنجوم لحكم الليل خلق لكم هذه النجوم والكواكب لتسبح الله قبلكم الفلك يمجد الله ويخبر بعمل يديه سموات تحدث بمجد الله والفلك ايه يخبر بعمل يديه عجيب ان النجوم بتسبح الله واحنا قاعدين ساكتين هذا الليل الجميل افسده البشر أفسده البشر وضيعوا جماله واستغلوه في شهواتهم وضوضائهم أما أنتم أيها المباركون فاكتسبوا صداقة الليل لكي تستطيعوا أن تسلكوا حسنا في النهار الشخص اللي يقضي الليل في الصلاة لا يستطيع أن يخطئ في النهار الرصيد الروحي الذي اخذه من الليل الرصيد الروحي الذي اخذه من الليل ينفعه في حروب النهار يا ليتكم تكتسبون صداقه الليل يا ليتكم تتخذون الليل معينا لكم يوصلكم الى الله على الأقل إن لم يكن الليل مصدر روحي فلا تسمحوا أن يكون مصدر خطية لأن في ناس بيختفوا في ظلام الليل للشر في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب اسهروا في الليل كان القديسون يقضون الليل في الصلاه لا أريد أن أحدثكم عن سهر القديس أرسنيوس ولا عن سهر القديس الأنبابيشوي ولا عن سهر القديس مقريوس الإسكندراني أنتم تعرفون هذه القصص أتذكر أنني في يوم من الأيام طلبت إليكم كتأمل روحي شخصي أن تتأملوا في ليالي القديسين مش عارف أنتوا فاكرين الحكاية دي ولا تتأملوا في ليالي القديسين كيف كان القديسون يستغلون الليل ويستفيدون من الليل دي الكنيسة المقدسة عملت صلاة للغروب وصلاة للنوم وصلاة الستار خاصة أيضا بالليل وثلاث صلوات في نصف الليل يعني ست صلوات بالليل ست صلوات ايه من اول الغروب لقبل الفجر فلو قلنا ان الصلاة باكر مفروض انها في الفجر لان احنا بنقول سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك يبقى كأن غالبية الصلوات لليل الليل الجميل الهادئ الروحي يا ليت ليالينا تختلط بالله يا ليت ليالينا تختلط بالله ولا تصير ليالي عالمية في لهو عالمي وترفيه عالمي في لهو عالمي وترفيه عالمي بعيد عن الله في واحد من الآباء الرهبان القديسين كان ليه زميل مشغول بجنينة الدير مشغول بجنينة الدير بيقعد يغرس فيها ويسقي ويروي وكان تعبان في هذا البستان تعبان في هذا البستان فهذا التعبان في البستان ذهب إلى زميله الراهب وقال له يا أخي أنا متعب في البستان تعال ساعدني في ريه تعال ساعدني إيه في ري البستان فأجابه القديس وقال له اذهب أنت اروي بالنهار وأنا أروي بالليل أنت تروي بالنهار وأنا إيه أروي بالليل وكان يقصد أنه يروي بالليل الصلوات المملوءة بالدموع التي يروي بها روحه العطش إلى الله قال له روح انت اروي بالنهار وأنا أروي بالليل وفي مرة من المرات قال له يا أخي لا تنشغل بهذا البستان واهتم بالبستان الصغير يقصد البستان الصغير على نفسه التي ينبغي أن تثمر بالفضائل وهي بستان صغير قال له اهتم بالبستان الصغير في بعض القديسين كانوا بيقلبوا الليل نهار والنهار ليل يناموا شوية بالنهار ويسهروا الليل كله يجي وقت زي الصيف كده والدنيا حر ينام له شوية ويخلي جسده ياخد راحته بالنهار في الوقت المتعب بتاع الحر اللي بيقول عليه ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي اللي طب ما بتحتملوش نام فيه شوية ويسهر الليل كان القديسين أول ما يجي الليل يهتموا بالعبادة وبالصلاة أريد أن أسأل عن لياليكم وكيف تقضونها اسألوا أنفسكم بدلا من أن أسألكم كيف تقضون الليل طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين سهرانين على خلاص نفسهم سهرانين مع الله سهرانين سهر الروح زي ما بيقول الرسول مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر في سفر الرؤيا يقول السيد المسيح كن ساهرا وشدد ما بقي كن ساهرا ويقول له إن لم تسهر فإني آتي عليك خليك سهران خليك سهران اوعى تنام لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما عجيبة عبارة التوبيخ التي قالها رئيس النوتية ليونان النبي قال له ما لك نائما ما لك نائما قم صلي إلى إلهك ما لك نائما قم صلي لإلهك أنا بكلمكم في الصيف لأن الناس في الشتاء يمكن يكونوا دفيانين تحت الأغطية لكن في الصيف دفيانين فين تحت الأغطية تقدروا تقوموا بلا مانع ولا عائق إن لم تستطيعوا أن تسهروا فعلى الأقل استيقظوا مبكرين استيقظوا مبكرين وقضوا الوقت المبكر مع الله يعني الآية دي اللي بتقول سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك تعملوا فيها إيه دي سبقت عيناي وقت السحر وقت السحر وقت السحور يعني وقت الفجر سبقت عيناي وقت السحر عيني سبقت الفجر عشان أقعد مع ربنا زبدة النهار أوله بكور الوقت بكور الوقت لله لا تجعلوا عيونكم تتثقل بالنوم ولا أجسادكم تتثقل بالنوم النوم الكثير يور يولد إما حرارة الجسد وهي تتلف الشباب وإما خمول الجسد وهو سبب للكسل الإنسان الذي يسهر والذي يستيقظ مبكرا يكون نشيطا في جسده نشيطا في روحه والانسان الذي يصحو ويظل مستلقيا على فراشه انما يجلب لنفسه حربا من الافكار قم بسرعه وقدم باقوره اليوم لله قدم لله اشتياقك وقدم لله محبتك واعطي لله باقورة وقتك ده بولس الرسول بيقول عن نفسه في أسهار في أصوام في أسهار في أصوام يعني ما كانش مشهور بالصوم فقط كان مشهور أيضا بالسهر كان مشهور بالسهر أكثر قصة قرأتها في في سير القديسين عن السهر على حسب معرفتي الخاصة يعني قصة القديس مكاريوس الكبير آسف مكاريوس الإسكندراني اللي بيقول قضيت عشرين يوما لا أطبق جفنا على جفن ده إيه ده جبروت ده بيقول حتى شعرت ان مخ... اعصاب مخه نشفت سهران خايف ان النوم يبعده عن الله القديسون الذين تعودوا على السهر الروحي الذين تعودوا على السهر مع الله اذا ناموا تكون قلوبهم ايضا معه الذين يسهرون مع الله إذا ناموا يحلمون بالله تكون أحلامهم مقدسة تكون أحلامهم أقدس من يقظة الآخرين تكون أحلامهم أقدس من يقظة الآخرين زي ما بيقول ماري إسحاق إن النوم الهادئ في الوحدة أفضل من اليقظة وسط سجس الناس لأن خيالات أحلام هذا النوم أقدس من أفكار اليقظة عند الآخرين وهكذا يكون الإنسان مقدسا في صحوه ومقدسا في نومه حتى إذا نام يأخذ الله معه تقول نفسه في النوم أنا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا عجيب إنها نايمة وبتقول صوت حبيبي قارعا نائمة وقلبي مستيقظ القديس عندما ينام تكون لياليه مثل ليالي دانيال النبي أو ليالي يوسف الصديق تكون أحلامه مثل أحلام يعقوب الذي رأى السلم الواصل بين السماء والأرض من أجل هذا قلت لكم إن سهر الجسد يساعد على سهر الروح إن كان سهرا مع الله إن كان سهرا مع الله لأن في إنسان بيضيع سهره في الأفكار الشريرة أو في لهو العالم أو في أحلام اليقظة أو في الضجيج لكن السهر الروحي بيشبع الإنسان بحب الله وبالصداقة مع الله على رأي باري إسحاق بيقول صلي صلاة طويلة قبل النوم حتى تتقدس أفكارك بالصلاة وبالتالي تتقدس أحلامك افرش سريرك بالمزامير وافرش فراشك بالتسابيح والتراتيل حتى يكون مضجعك مقدسا ليكن الله آخر ما يلصق بذهنك قبل النوم آخر ما يعلق بتفكيرك حتى يصحبك الله حتى يصحبك الله في رحلة النوم وفي مسالك الأحلام سهر الجسد مع الله فضيلة وسهر الروح فضيلة أقوى خلي روحك سهرانة متيقظة واخدة بالها من نفسها نريد يقظة الفكر ويقظة القلب ويقظة الضمير ويقظة الروح في إنسان سالك في الخطية ضميره نايم مش سهران روحه نائمة مش سهرانة قلبه نائم مش مع الله لمثل هذا يصرخ الرسول ويقول قم أيها النائم استيقظ أيها النائم وقم لكي يضيء لك المسيح قوم صحصح استيقظ أيها النائم لإمتى تعيش غفلان لإمتى الدنيا بتلفك والدوامة بتجرفك لإمتى أنت ناسي نفسك لإمتى ناسي قلبك لإمتى قم أيها النائم استيقظ لكي يضيء لك المسيح والكنيسة في نصف الليل تخاطب أولادها في تلك التسبحة الجميلة تسبحة الإبصالمودية قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات قوموا يا بني النور ونسبح رب القوات في لحن تنسين تنسين وقف شوي نشيد وي قوموا يا بني النور ونسبح رب القوات وتحذرهم من نوم الغفلة نوم الغفلة أصعب من نوم الجسد الإنسان يبقى غفلان مش حاسس بنفسه الابن الضال نام أياما طويلة ثم استيقظ أخيرا وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا طب يا حبيبي ما الحقيقة دي موجودة من زمان يقول لك ما كنتش واخد بالي منها كنت نعسان كنت غفلان ما كنتش حاسس بنفسي الحقيقة موجودة بس أنا مش واخد بالي منها. قم أيها النائم قوم اصحى لنفسك شوف أنت فين وصلت لحد فين وشوف غيرك وصلوا لحد فين استيقظ أيها النائم جايز تلاقي ناس بدأوا الطريق مع الله بعدك بزمان وسبقوك في الطريق وخلفوك في الوراء سبقوك سبقوك زي ما السلحفاة سبقت الأرنب لأنه كان نايم ونعسان استيقظ أيها النائم خلي روحك سهرانة خلي بالك من نفسك اصحى روحك اصحى روحك انت فين قل لنفسك انا فين افكاري فين رغباتي فين شهواتي فين استيقظ لنفسك لئلا تكون قد ضللت الطريق وتهت يا ناس تاهوا تاهوا هم جوه الكنيسة وهم قاعدين على الكرسي جوه الكنيسة وتايهين تاهوا انحرفوا في الطريق مش عارفين هم فين أجسادهم في بيت الله وأفكارهم تجول وتعبر طرقا ومتاهات ويأتي الرسول ويقول استيقظ أيها النائم كفاية نوم نوم الجسد ليس خطيرا الإنسان لو نام أزيد من 8 ساعات يلاقي نفسه صحي غصب عنه لكن الروح الروح ممكن تنام سنوات وسنوات سنوات وسنوات ولا هي دريانة بنفسها ولا حاسة بنفسها تنزلق من حفرة لحفرة ومن متاهة لمتاهة ومن ظلمة لظلمة مش حاسه بنفسها مش دريانه زي انسان غرقان في لذه العالم مش حاسس بنفسه مش حاسس بنفسه ولو صح لنفسه يقول انا كنت فين انا فين دلوقتي تاكد ان روحك لو نظرت الى مراه روحيه ربما لا تعرف ذاتها لا تقول ده مش انا ليس هذا شكلي ولا منظري أنا كنت في صورة أخرى منذ سنوات كيف انحدرت إلى هذه القوة تمام مثلما قال أوريجانوس العظيم عن نفسه ناجى نفسه وقال أيها البرج العالي كيف سقطت أيها البرج العالي كيف سقطت ازاي تهت ازاي انحرفت ازاي ضعت استيقظ ايها النائم ليضيء لك المسيح انت فين انت فين يا ليتنا نستيقظ الانسان السهران على خلاص نفسه اذا نام لا يطول نومه لا يطول نوم نوم قصير كما يقول في المزمور أنا أستيقظ مبكرا أنا أستيقظ مبكرا يعني لا يطول به النوم لا يطول به النوم الإنسان الروحي ممكن ينام أحيانا كما يقول الكتاب الهفوات من يشعر بها الهفوات من يشعر بها ما ياخدش باله هفوة غفلة ما ياخدش باله ولكنه يرجع مرة أخرى ويقول أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي لأنك أنت معي أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت كتير بتمر علينا أوقات بننعس فيها فترات فتور فترات ضعف فترات غفلة فترات حروب ينام الإنسان ما ياخدش باله من نفسه وتقف الملائكة إلى جواره وهي تمسك بالقيثار والمزمار والعشرة الأوتار وتقول له استيقظ يا مجدي استيقظ أيها المزمار والقيثار قوم اصحى يا حبيبي أين مزمارك اللي كان بيرتل لله وأين قيثارك اللي كان بيسبح ربنا وبتخرج منه ألحام روحية منعشة استيقظ أيها المزمار والقيثار مفيش واحد فيكم قال الكلمة دي ما دخلش جوه أوضة نومه في يوم من الأيام وقال استيقظ أيها المزمار والقيثار استيقظ يا مجدي محدش فيكم بحث في الركن اللي حاطط فيه الأجبية من زمان محدش فيكم بحث في الرف اللي وضع فيه الكتب الروحية وبص لحاجات زمان لمذكرات الروحية بتاع زمان لنوتة التدريب الروحية بتاع زمان وقال استيقظ يا مجدي استيقظ أيها المزمار والقيثار حتى إن ذهبت إلى قيثارك القديم ووجدت أوتاره ممزقة تستطيع أيضا أن تسبح عليه تسبحة للرب يكفي أن تشاء الله يركب لك أوتارا جديدة الله يهديك قيثارة جديدة من عنده الله يضع تسبحة جديدة في فمك مثل تلك الأغنية التي لم يستطع أن يغنيها إلا المية أربعة وأربعين ألف الأطهار أغنية علمها لهم ربنا ربنا مستعد يصحيك ربنا مستعد يصحيك ويقول لك سبحوا للرب تسبيحة جديدة غني للرب أغنية جديدة حتى النمل إن نمت طويلا وعلقت قيثاراتك على الصفصاف برضه ربنا هيصحيك أنا عايز يكون عندكم سهر الروح الروح السهرانة الإنسان اللي سهران على خلاص نفسه الإنسان اللي سهران على أبديته الإنسان اللي سهران على خلاص نفسه سهران على أبديته اللي واخد باله من روحه عارفين الكلام ده جايز تلميذ يسيب دروسه في اول شهر وتاني شهر ويجي اخر السنه يصحى الروح يقول فين فين الكتب فين المقررات وتلاقيه سهران كل دقيقه عامل لها حساب خايف على الوقت لا يروح لان الامتحان قريب كذلك الانسان المهتم بخلاص نفسه مهتم بخلاص نفسه واخد باله من كل دقيقة أحسن تروح ده جايز إنسان من الناس يصحى لنفسه يلاقي بقى عمره 40 سنة ولا بقى نفسه ولا 30 ولا 35 ولا 50 يقول الله دي الأيام راحت صحيح يبص في المراية يلاقي كم شعرة بيضة دخلت في راسه ويقول جرالي إيه؟ دي قربت الحكاية ضيعت أيامي على مفيش يلاقي نفسه أيامه راحت العيال دخلوا في حياة التكريس واللي بقى راهب واللي بقى قسيس واللي دخل في تدريب روحية وهو قاعد بيفكر في العلاوة بيفكر في الترقية بيفكر في الدرجة الخامسة الرابعة وبعدين يصحى لنفسه يقول جرالي إيه؟ جرالي إيه؟ بعت حياتي كلها وخدت الدرجة الرابعة طب خليها تنفعك يا حبيبي خليها تنفعك يوم تفتح الأسفار وتكشف الأعمال يوم يزن الله الأرواح فيجدك في الموازين إلى فوق يوم يزن الله الأرواح فيجدك في الموازين إلى فوق وبعدين تلاقي العيال سبقوك إلى الأبدية تلاقي العيال سبقوك إلى الأبدية وتلاقي تلاميذك بقوا أكثر روحانية منك وتلاقي ابنك الصغير بيبكتك على خطاياك هتلاقي نفسك ضايع اصحى الروح اصحى اصحى واستيقظ لنفسك اصحى واستيقظ لنفسك متهيألي موضوع السهر وموضوع اليقظة ده يحتاج لتكملة تاني نتكلم فيه برضه مرة تانية بتفضل نصلي